الأرض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين آمين آمين يا رب العالمين مشاهدينا الكرام حلقتنا النهاردة استكمالا لما كنا قد بدأناه في الحلقتين السابقتين تحت عنوان هموم المواطن هموم المواطن الجزء الثالث النهاردة بنتكلم عن بعض القضايا المثارة حاليا على الساحة والشارع المصري وهنبدأ بالأزمة المثارة منذ مساء أمس أزمة نهر النيل أزمة مياه النيل أزمة السد الأثيوبي قامت أثيوبيا بتحويل مجرى نهر النيل النهاردة آه الذي كان مقرر لها في ديسمبر المقبل لاستكمال بناء السد في الوقت الذي لم ترفع فيه اللجنة الثلاثية تقريرها النهائي حول تأثيرات السد على دولتي المصب مصر والسودان ومن المقرر أن تنتهي من اجتماعاتها غدا الأربعاء وبهذا تواجه مصر الآن أصعب اختبارات آه اختبارات سياسية خارجية عالقة منذ سنوات طويلة وهو ملف ملف المياه اللي شهد تطور خطير بعد تحويل أثيوبيا لمجرى نهر النيل لاستكمال سد النهضة الأثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري بسبب تخزينه لحوالي 75 مليار متر مكعب من المياه بالتأكيد الأمر في كلام كتير هناك تصريحات صدرت منذ مساء أمس و حتى هذه اللحظات بالتأكيد هنتكلم في هذه الموضوع ده إن شاء الله وأيضا معنا مسألة حمل التمرد وبعد إعلانهم إن هم اقترابهم من 8 ملايين توقيع وقالوا إن هم هيعلنوا الأسماء بالرقم القومي محتاجين أيضا نعلق على هذا الأمر أيضا الأمر الآخر 30 6 الوضع هيكون في إيه التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية هيكون موقفها إيه من 30 6 أمور عديدة بنتكلم بكل هدوء بنتكلم بكل بساطة من أجل أن احنا نوضح الأمر لأحبابنا المشاهدين في كل مكان ضيفنا النهاردة مشاهدينا الكرام محامي معروف وصاحب صوت معروف وصاحب صوت قوي ولا ينطق إلا بالحق ربنا يبارك فيه يا رب اللهم أمين ضيفنا وضيفكم مشاهدينا الكرام المحامي المعروف الأستاذ ممدوح إسماعيل أهلا وسهلا أهلا بك سعداء بحضرتك ربنا يكرمك هنبدأ من خلال يعني تعليق حضرتك على أزمة السد الأثيوبي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعني توضيح بسيط أزمة أثيوبيا أزمة قديمة أي أزمة قديمة منذ سنوات من أيام عهد مبارك في يعني ما يقرب الآن من ثماني سنوات الأزمة دي على ألغام قابلة للانفجار في أي لحظة ومشكلة أثيوبيا أن بيحركها تواجد الصهيوني هناك في أثيوبيا تحرك قوي موجود بقوة شديدة جدا العلاقات الأثيوبية الإسرائيلية علاقات قوية جدا علاقات بالعكس علاقات متميزة في أفريقيا كلها عشان نضع بس نقطة النقطة الثانية اللي حصل امبارح هو تحويل مجرى النيل الأزرق لتفريغ المنطقة من المياه لبناء سد النهضة ده اللي هيسبب المشكلة الكبيرة أي.
في حجز المياه وفي إشكالية وصول المياه المستحقة لمصر أي.
خطورة المشكلة آه عشان الناس تتعي المشكلة إن أثيوبيا دولة تقوم على الزراعة بالمطر أه
يعني أثيوبيا ليست بحاجة كبيرة جدا لمياه النيل أثيوبيا دولة رعوية تقوم على الرعي وتقوم على الزراعة بمياه الأمطار عندها مياه كمية مياه أمطار بتكفيها في الزراعة فبالتالي حاجتها لمياه النيل لا تساوي ربع أو طن حاجة مصر لمياه النيل أي.
فبالتالي أيضا حاجتها لبناء السد مش قوية لذلك الكلام اللي بيتقال على السد إن هو محتاجين منه آه، كمولد كهربائي يستخدموا آه، مخزون استراتيجي من الكهرباء يصدروه لافريقيا بل حتى بعض الكلمات ان هم يصدروه لاوروبا أيوة.
فليست لها حاجه ملحه في- من هذا السد يبقى التدخل في هذا الحاج السد وتمويله من وراءه هنا علامه الاستفهام آه.
الخطيره جدا اللي بتشكل اشكاليه بالنسبه لمصر حاجتين مصر تعتمد في الزراعه وتعتمد في حياتها على ماء النيل ما عندهاش الاعتماد على مياه الامطار زي كثير جدا من دول افريقيا ودول مصب دول منبع النيل بتعتمد على الامطار مصر تعتمد على مياه النيل بطريقه خياليه تمام في المطر وفي الشرب في كل ح- في الزراعه وشرب كل حاجه فماء النيل بالنسبه لمصر امن قومي واستراتيجي في اولويه بالنسبه لمصر فبناء السد ده من الخطوره بمكان لذلك مصر في لجنه ثلاثيه اه شكلها لانه اثر كمان على السودان النيل الازرق ده امتد داخل السودان ما- ال- مصر والسودان اه مم.
في لجنه ثلاثيه مشكله من خبراء من مصر والسودان وخبراء دوليين لدراسه تاثير السد ده على حصه مصر والسودان من المياه.
اه اعتقد ان احنا محتاجين مساله مهمه جدا آه، الدبلوماسيه تاخد طريقه لكن محتاجين رساله قويه لان الدوله والرئاسه تعي تماما ان بناء السد ليس حاجه استراتيجيه لاثيوبيا وان وراءه مخطط اخر للتضييق على مصر و لماذا؟
لماذا؟ لأن مصر آه، إذا لم تقم ضدها حروب فهناك حروب أخرى حضرتك حرب المياه دي حرب استراتيجية العالم كله بيعمل دراسات على المياه وحاجاته من المياه آه.
وفي دراسات في العالم كلها على ان اشكاليه المياه دي بعد 10 او 20 سنه هتعمل او 30 او 40 هتعمل مشاكل كبيره في العالم. فدلوقتي اسرائيل من ح- من تخطيطها ان تقلق مصر وان تجعل مصر دائما على اشكاليات متعدده بدل ان تحاربها بالسلاح تجعلها قلقه دائما عندها اشكاليات دائمه عندها مخاطر دائما تهددها بدل ما تعمل اي حرب ما ممكن تعمل مشكله داخليه مشكله المايه دي تخيل انت حضرتك احنا كمصريين بنفطر حنفيه بنشرب تخيل الحنفيه دي توقفت عن المايه تنزل منها ايوه تخ- دي مشكله بقى لا تقول غاز ولا تقول سولار ولا تقول آه، طعام الشعب كله هيخرج وهتبقى مشكله كبيره مشكله جدا كبيره اه
فلذلك انا بطالب الرئاسه مخطط كبير اه بطالب الرئاسة مع الحلول الدبلوماسية أن يكون هناك ردود حاسمة قوية ضد من؟
لأثيوبيا اه ولمن وراء أثيوبيا كي تفهم أثيوبيا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد أمنها القومي بأي طريقة طب كانت ما هم اشتغلوا خلاص ما هو حضرتك السد ده امكانيات حجزه للمياه وامكانيات التكنولوجيه بتاعته لاشكاليات منع حصه مصر او تقليلها ما زالت المساله الان لم تتضح معالمها بصوره واضحه 100%.
اه لسه في غموض لا لسه في بعض في مسائل معروفه هندسيا وفي مسائل لسه لم تحسن طيب.
لذلك لجنه الخبراء ديت آه.
مصر معلقه عليها اتخاذ قرار لكن انا بقول للرئاسه واداره الدوله في مصر لابد ان تصل رساله حاسمه لاثيوبيا فيها من القوه التي تحفظ مكانه مصر بحيث لا تلعب بها اثيوبيا ولا من وراء اثيوبيا مم. طيب في بعض التصريحات آه، صدرت استاذ ممدوح آه، نشوف التصريحات دي بتقول ايه ونرد ونشوف احنا الامر هيوصل لغايه فين الرئاسه النهارده آه، قالت ان القرار اللي اتخذته اثيوبيا امس الاثنين بتحويل مجرى النيل الازرق ليس له اي تاثير سلبي على كميات المياه التي تصل الى مصر هذا تصريح التصريح الثاني سفير مصر باثيوبيا السفير محمد ادريس بيقول ان قرار الحكومه الاثيوبيه بتحويل مجرى نهر النيل غير مفاجئ وكان مخططا له من قبل وليس لها اي ارتباط بزياره آه، الدكتور مرسي الاخيره الجماعة الإسلامية بتقول آه، وحزب البناء والتنمية تحويل مجرى النيل تهديد للأمن القومي المصري شايف حضرتك التصريحات دي ما هو التحويل اللي تم بتغيير مجرى النيل الازرق ده آه.
ده تحويل هندسي ليه لان هم عايزين يفرغوا منطقه المياه بحيث يتم بناء السد فيها فما بيأثرش حتى الان على كميه الميه اه يعني ما فيش ليه تاثير مباشر على كميه الميه الميه لكن المشكله كلها في بناء السد نفسه مش في تحويل المجرى مم.
المشكله اللي مصر بتقلق منها ليه بقى لان السد ده هيقوم بحجز المياه اه وهيتحكم في نسبة المية اللي هتصب في النيل الأزرق بعد كده وتصل الكميات لمصر والسودان فدي الإشكالية الإشكالية ما بعد بناء السد وما هي خطط عمل السد نفسه هي دي الإشكالية الحقيقية يعني.
اه طيب آه، شايف انت بقى حضرتك بتقول ان ال- الرئاسه لابد ان يبقى لها موقف آه.
طب موقف ازاي يعني الاجراءات الرسميه اللي يمكن لمصر ان تتخذها ضد اثيوبيا يعني الرئيس آه، محمد مرسي كان مدرك جدا من أول ما استلم الحكم لخطورة المشكلة الملف ده اه لأن هي مشكلة إرث قديم بقى لها عدة سنوات اه وللاسف الشديد النظام القديم لم يقم بحلها باي طريقه كانت. الرئيس مرسي قام بالمبادرات الايجابيه، المبادرات ال- اللي فيها نوع من انواع التواصل ال- النفسي مع ال- ال- الحكومه الاثيوبيه. فقام بزياره بعد الحكم بايام. يعني بعد استلام الحكم بايام قام بالزياره كانت اوائل الزيارات اللي قام بيها خارجيه كانت لاثيوبيا.
اه ثم قام بزيارة تانية لأثيوبيا فزيارات الرئيس لأثيوبيا تكررت ولم تتكرر لدولة تانية يمكن مثلا يمكن السعودية أعتقد زار- زارها مرتين مفيش دولة في العالم ليه؟ إدراك الرئيس لخطورة مشكلة أثيوبيا وخطورة مشكلة المية آه.
لكن حتى الآن الرئيس بيسير بالطريق الهادئ الدبلوماسي الودي السياسي وأعتقد أن هذا الأسلوب مطلوب لكن أيضا مطلوب أن تصل رسالة قوية لأثيوبيا أن مصر لا يمكن لأحد أن يهدد أمنها القومي الرسالة المزدوجة التي تحمل آه، خيط الود والدبلوماسية والسياسة والخيط الآخر أن مصر ليست الدولة الهينة ولا الصغيرة التي يمكن لأي دولة أن تهدد أمنها القومي مم. طب هل ممكن نربط الامر ده مساله آه، آه، مساله بناء السد الى اخره بالاستقبال اللي تم للدكتور محمد مرسي اللي نقدر نقول عليه استقبال غير لائق ب- بقيمه وقامه آه، رئيس مصر وربطه بالسد في أثيوبيا يعني اه
يعني اعتقد ال- ال- الاستقبال مرتبط بالبروتوكول هناك في اثيوبيا ومساله وصول الوفود في ال- الدول يعني ما اقدرش اجزم ان الاستقبال كان آه، ده مقصودا من وزير اللي استقبل ال- الرئيس مصر آه.
وزير اه مم.
يعني احيانا بيكون مؤتمرات القمه الرئيس بي- بيستقبل مثلا 10 20 وما يستطيعش انه يستقبل 50 رئيس دوله فبيكلف حد ان هو مم.
من اقله في المرتبه الدبلوماسيه او في البروتوكول ان هو يستقبل بيت الضيوف فاعتقد المساله ممكن تكونش مقصوده او لو كانت مقصوده على هذا الشكل فالرئاسه وصلتها الرساله واحنا محتاجين من الرئاسه موقف قوي أن يكون لها موقف حاسم لأثيوبيا لا يقطع العلاقة بل يوصل رسالة قوية تصل لكل آذان المسؤولين في أثيوبيا أن مصر دولة قوية ولا يمكن لأي دولة أن تهدد أمنها القومي جميل طب موقف الحكومه أي حكومة حكومه مصر حكومه الدكتور هشام انديل هو اللي من المفارقات أن الدكتور هشام قنديل كان وزير ري اه والملف في عنده من قبل ما يكون وزير ري صحيح لأنه كان شغال في وزارة كان الري متوليه فاعتقد ان هناك نوع من التخصص للدكتوره شمع قنديل في اداره هذا الملف لكن حتى الان ال- اعتقد ان الدوله بتسير بالطريق الدبلوماسي السياسي الهادئ ولا تريد ان تخرج بطريقه آه، فيها من القوه للحكومه الاثيوبيه حتى الان يعني.
مم. طب انتقل مع حضرتك للمحور الاخر محور آه، التمرد آه، واعلانهم ان هم اقتربوا من 8 ملايين توقيع وهيعلنوا هذه الاسماء آه، والتوقيعات بالرقم آه، القومي تعليق حضرتك في البدايه على هذه الحمله
يعني حمله التمرد انا بقول بكل بساطه هي تعبير عن الراي من حقه اه من حق كل انسان في مصر انه يعبر عن رايه اه انت بتعبر عن رايك برفض الرئيس مرسي هناك حمله تجرد بتعبر عن رايها بتأييد الرئيس مرسي ايوه في هذا النطاق هي مقبوله جدا بالعكس بتعبر على وجود حريه ووجود ديمقراطيه وان الشعب المصري شعب اصبح في حاله اخرى مختلفه عما كان من قبل اما ان البعض يعتقد ان هذه طريقه تغيير لنظام الحكم على رئيس الدوله فذلك كلام خارج نطاق الدستور والقانون الدستور حدد طريقه تغيير الرئيس بانتهاء مدته بإعلان استقالته مثلا لمجلس النواب أو غير ذلك لكن هناك طرق محددة في الدستور الذي قبله الشعب ورضي به الشعب لتغيير الرئيس ثم هذه الأوراق في التعبير القانوني أوراق عرفية اه يعني أوراق بعض الناس بتكتبها لا يوجد لها لا توثيق رسمي ولا تأكيد قضائي على مراجعة هذه الأوراق ولا على من قام بها ولا على البيانات الموجودة بها فتظل أوراق عرفية لا قيمة لها من الناحية القانونية غير أنها تعبر أن هناك رأي يعلن رفضه لاستمرار الرئيس فقط لا أكثر ولا أقل مم. طب الموقف القانوني بقى ما فيش فيها ادنى مشكله لا ب- ملهاش أي أثر قانوني مطلقا اه ماشي يا اثر قانوني زي مساله مثلا آه، عمل التوكيلات لوزير الدفاع اللي آه.
طلعت في يوم من الايام اه وهي مسألة رغم أن اتجهت إلى التوثيق القانوني لكن مسألة مخالفة للدستور والقانون في طريقة إدارة البلاد فبالتالي لا يعتد بها مطلقا مم. طب شايف انت حضرتك 30 6 وال- والاستعداد لليوم ده سواء من المؤيد او المعارض شايف ايه اللي ينبغي على المعارضه واللي ينبغي على ال- على المؤيدين للرئيس
يعني أنا يهمني طبعا أنا ذكرت وزير الدفاع أنا قبل ما أجي الحلقة وزير الدفاع قال بيان مهم جدا اه يشكر عليه أهم أنا يهمني أنا أشكره جدا جدا وأشيد بوطنيته في هذا البيان الهام أنا كلمتين سمعتهم باختصار شديد جدا هو بيقول أن المؤسسة العسكرية مؤسسة وطنية لن تتدخل في السياسة ولن تتحزب وهذا الرد يعني فيه ما قل ودل وأبلغ رسالة على ما جاء في حكم الدستورية المحكمه الدستوريه اه في محاولة جرجرة المؤسسة العسكرية إلى التحزب وإلى الانقسامات الحزبية وهذه الإشكاليات المعقدة التي تخل التي تجعل المسألة العسكرية تخرج عن نطاق مصر أولا ومصر فوق الجميع إلى التحزب وإلى الانقسام وتخرج عن مهامها جميل.
الوطنية جميل.
فأنا بشيد به وبشكر به وهذه الرسالة الوطنية التي أرسلها يعني رسالة وتعبر عن وطنية المؤسسة العسكرية يعني.
جميل ربنا يكرمك يا استاذ ممدوح هنتكلم عن 30 6 والاحزاب والتيارات الاسلاميه ولكن استاذن حضرتك بعد هذا الفاصل من اجل ان نستقبل آه، ضيفنا الحبيب المهندس عاصم عبد المجيد فاصل ونعود مشاهدينا الكرام
Oscar TV Shop دائما نقبل التحكم دائما معكم لافضل قوام وصحه افضل بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائده التي تؤثر على الصحه تاثيرا سلبيا اليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور امير صالح Ultra Slim اي عشب يستخدم في انقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وامن وفعال Ultra Slim كبسولات طبيعية 100% ومشروب Ultra Slim من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي اي منتج عشبي لابد انه يخضع لابحاث علميه ودراسات مستفيضه خاصه في انقاص الوزن عشان نوصل لنتائج امنه 100% Ultra Slim أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس انقاص الوزن مهم للكبار والصغار Ultra Slim بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر Ultra Slim مهم جدا للمرأة الحامل Ultra Slim انقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه Ultra Slim تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الأنسولين من البنكرياس Ultra Slim نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا Ultra Slim مرضى كتير مفتاح علاجهم هو انقاص الوزن Ultra Slim طبيعي وآمن وفعال Ultra Slim كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن انه Ultra Slim المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي الترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة اوسكار العالمية اتصل نصلك اينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 او 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او لاقرب دولة لك حورس تي في شوب دائما معكم شيك فارم غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر شيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة مع Chick Farm هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل ووزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة Chick Farm مهمة جدا في رفع كفاءة التحويلية للطائر Chick Farm يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم Chick Farm وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير Chick Farm وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين شيك فارم خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة شيك فارم لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام شيك فارم سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع شيك فارم البلد هيفضل بلد وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا بتشيك فارم تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور شيك فارم مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية شيك فارم فوايد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة شيك فارم سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن المنتج حصري لشركة حورس TV Shop اتصل نصلك أينما كنت 010 20 151 511 أو 25 28 88 10 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
أهلا بكم مشاهدينا الكرام نعود بعد هذا الفاصل ونرحب بالمهندس عاصم عبد المجيد أهلا وسهلا اهلا وسهلا سعداء بحضرتك طبعا الله يكرمك.
بنجدد التحية والترحيب أهلا بأستاذنا بيك يا أستاذ.
أستاذ ممدوح إسماعيل ربنا يكرمك آه، في الفقرة الأولى أستاذ عاصم كنا بنتحدث عن أزمة أثيوبيا وسد أثيوبيا إلى آخره الأستاذ ممدوح تكلم في هذا الموضوع ووضح الأمر للمشاهدين وطلب الرئاسة باتخاذ موقف قوي بعد آه، مجيء تقرير اللج- اللجنة الثلاثية وتوقفنا عند حمل التمرد وطالما بنتكلم عن حمل التمرد لابد نتكلم عن حمل التجرد اللي حضرتك مؤسس حملة تجرد ربنا يبارك في حضرتك يا رب محتاجين نتكلم عن آه، الأستاذ ممدوح قال إن ده تعبير عن الرأي تمرد هي تعبير عن الرأي وتجرد هي تعبير عن الرأي طالما الأمور تسير بشكل سلمي آه، ولكن تعليق حضرتك على آه، هذه المسألة في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه صلى الله عليه وسلم فيعني كما تفضلتم وقلتم هي مجرد تعبير عن الرأي آه.
وأنا أزيد فوق ذلك هي نوع من أنواع الصراع القيمي يعني آه، هناك من يحاول إرساء قيمة خاطئة آه، قد يؤدي اقتناع آه، المجتمع بها وعمله وفقها إلى آه، آه، يعني انتشار حالة من الفوضى أو تر- تكريس آه، لفوضى دائما في المجتمع القيمة الخاطئة التي أرى أن تمرد تحاول أن تتبناها وأن تبثها في الناس وهي أنك إذا اختلفت مع الرئيس فبسرعة تمرد عليه مم.
وحاول أن تضخم من سلبياته وحاول أن تطمس إيجابياته وحاول أن تتهمه بالزور أو بالحق وحاول أن تثير الناس ضده ثم حاول أن تخلعه بغير السبل الدستورية التي تعارفت عليها جميع الأمم تقريبا الآن نعم يراد لمصر بالذات ألا تترك رئيسها يمضي مدته الدستورية بعد أن اختار الشعب اختيارا صحيحا لا الطائفة التي ترفض الرئيس يراد, له يراد لنا أن نقتنع وأن نقنع أنفسنا أن من حقها أن تثير حالة من الغضب تجاه الرئيس وأن تتبنى حملة للفوضى لخلع الرئيس ولو وافقناهم في هذا الرأي وسرنا معهم أو سكتنا عن هذه القيمة الخاطئة آه، لكان كل رئيس يأتي لن يعدم مجموعة من المعارضين يحاولون أيضا خلعه بغير الطرق الدستورية والقانونية وبذلك ندخل في حالة من الفوضى هذه القيمة الخاطئة التي يراد ترسيخها في المجتمع وإقناع الشباب بها وجدنا أنه لابد أن نواجهها بالقيمة الصحيحة وهي أنه اختلف مع الرئيس أي انتقد الرئيس ولكن أيضا احفظ له إيجابياته لكن أن تصور للمجتمع أن هذا الرئيس لأنه لا ينتمي لطائفتك شر محض ثم أن تحاول أن تثير الناس ضده ثم أن تحاول أن تخلعه بالفوضى لا اختلف معه وعندما تريد أن تغيره فعندك فترة زمنية أربع سنين هم ليه تركوا أربع سنين للرئيس أي لأن هذه المدة هي أقل مدة يمكن أن يختبر فيها بها فعلا برنامج الرئيس ما ينفعش ان انا اختبر ان انا احكم على رئيس جمهوريه بعد عام ده مش مدرب فريق كره عشان اجي في نهايه في بعد الموسم.
سنه اقول له انت ما حققتليش بطوله اتفضل ده مش طباخ مش شيف في مطعم اجي اقول له لا انت لا تجيد هذا الامر ده رئيس يحكم دوله قوامها 85 مليون مواطن ومساحتها مليون كيلو متر مربع فيها حاجه وعشرين محافظه هل هذا يحكم عليه بعد ستة أشهر أو سبعة أشهر أو ثمانية أشهر لا هذه هي الفوضى بعينها لا اترك للرئيس فترته كاملة احتفظ بحقك في أن تعارض الرئيس إذا أخطأ وأن تنصحه وتنتقد وأن تحاول بأدب.
أن تقومه وبأدب طبعا لكن ليس لك حق أن تغير الرئيس إلا بعد أن تنتهي مدته الدستورية والقانونية لو مش عجبانا المدة الدستورية والقانونية يبقى نثبت كده في الدستور نقول احنا عايزين الدستور بيقول ان الرئيس مدته ثلاث سنوات مثلا لكن ان تبقى المدة الدستورية هي أقصر مدة دستورية تعطى للرئيس على مستوى العالم وهي أربع سنوات ثم نجد من يقول لن نمهله هذا الأمر لا دي حالة فوضى تمام.
قيمة خاطئة نريد أن نواجهها بقيمة صحيحة أخلاقيات أيضا خاطئة وجدناها في التعامل آه، كالكذب مثلا ان واحد يجي يقول لي اصبح عندي 2 مليون توقيع صباحا وبعدين في المساء احدهم على الهواء في نفس مساء اليوم يقول صاروا 4 مليون توقيع وبعدين بعد يومين يخرج الثالث يقول 3 مليون توقيع فاين الصدق لذا انا لما نشر بعض اخواني آه، آه، باسم الحمله ان الحمله التجرد حصلت 5 مليون توقيع سواء قلت هذه ارقام غير صحيحه وانا غير مسؤول عنها وهذه مبالغات اعلاميه حتى بالامس الاخ ادمن الصفحه الخاصه بي التبس عليه تصريح انا قلت احنا وزعنا 2 مليون استمارة آه.
فظن ان المعنى ان احنا حصلنا 2 مليون توقيع فنشر ان حملة تجرد حصلت 2 مليون توقيع انا اقول لا ليس عندي احصاء الى الان نعم طبعنا 2 مليون استمارة رسمية غير الاستمارات غير الرسمية ووزعنا معظمها ولكن الى الان ليس عندي آه، آه، ثبت بالارقام آه، او بالاعداد التي وقعت بالفعل على استمارة التجرد وان كنت امل ان يوقع عليها كثيرون لان اكثر الشعب المصري مقتنع بالقيمة التي نحاول إرسائها مقتنع بأخلاقيات حملتنا نحن لا نكذب لا نسب أحدا لا نشتم أحدا جميل.
لا نهين أحدا تمام نتمنى ان الامر وكلام حضرتك ده يسود على كل الفضائيات وعلى كل الوسائل آه، ايا كانت استاذ ممدوح عايز اسال حضرتك سؤال مباشر ممكن حد من مشاهدينا آه، البسطاء يساله الازمات اللي بتمر بها مصر هل هي ازمات حقيقيه ام ازمات مفتعله
فيما يتعلق بالأزمات ال- ال- في الجبهة الداخلية زي أزمات الشارع المصري من آه.
آه. المظاهرات وقطع الطرق والمولوتوف والاحتقان السياسي وفقد ال- الحوار بين الأطراف في مصر والإعلام ودوره في التحريض لا ده أزمات مفتعلة مخططة ممنهجة مخططة بدراسة عميقة جدا تتعدد آلياتها في تهديد الاستقرار إيه، بتتواكب في حملة منظمة حتى تصل إلى نقطة معينة فديت آه، لا غبار إنها ممنهجة ومخططة وليها تخطيط بيصل نقطة معينة وبتجدد من آليات آه، حملتها في آه، التحريض وفي تهديد استقرار الدولة عندها قدرة على التجديد في الآليات قدرة بارعة جدا يعني في أزمات تانية دي أزمات الدولة في الإدارة أزمات السولار وأزمات الغاز والأزمات المتجددة دي أزمة حكومة وأنا شايف إن مفيش قدرة استراتيجية عند الحكومة رؤية المشاكل يعني ما عندهاش لجنة إدارة أزمة لن تكون موجودة ديت وده أبسط تفكير استراتيجي يعني مثلا مسألة السولار أو محطات الكهرباء أنا عندي مثلا أعمل ليها موازنة عندي مثلا 100 دولار وعن 100 مليون دولار وعندي مثلا آه، في 100 مليون متر مكعب من السولار او حاجه عامل الخطه ديت الخطه دي بتأدي عندي انها بتوفر احتياطي لمده مثلا سنه اه مش اسيبها واتركها على جنب ثم اجي في شهر 12 من السنه دي افوجئ بالطرب انقطع ومفيش سولار والطوابير وقفت والدنيا خلصت وادور اكون على مستعد للفتره دي فانا شايف ان في هنا في تخبط في إشكالية في الذكاء في إدارة الأزمة آه.
وإدراك الأزمات قبل أن تستفحل بهذه الطريقة تمام يعني في إشكاليات هنا في إدارة الدولة صحيح لا أنكر أن هناك أيضا إشكاليات في توفير العملة الصعبة في إشكاليات مع الدول المصدرة للسلع المطلوبة لمحطات الوقود سواء مازوت أو سولار أو غاز أيا كان المحطة في الدار بإيه لكن ده كله بالفكر وبالتخطيط اللي انت بتخططه استراتيجيا على مدى انت مدرك المشكله بتاعتك هتحصل عند نقطه معينه فقبل ما توصل النقطه دي بتحاول أن جميل.
تستقيم أو تستقيم معك الأمور بإدراك مواقف ومواطن الخطر وبتعد خطة بديلة كي تتجاوز هذه المسألة أنا شايف هنا في نقطة غريبة جدا يعني مثلا مشكلة قطع الكهرباء دي آه.
اتكررت قبل عدة أشهر أنت عارف عندك المحطات عندها إشكالية كذا وكذا وكذا وفرت لها دلوقتي حلتها دلوقتي مش معنى إنك حليت دلوقتي إنك تتركها ومش معنى انك اتحل دلوقتي انك تترك الوزير ودي القدره اللي احنا بنقول عليها ان الدكتور هشام قنديل مع احترامي وتقديري لشخصه ومكانته لكن الرجل يفتقد الى القدره اللي احنا كان مطلوب م- مرحله ما بعد الثوره إيه، يتوفر في رئيس الوزراء التنفيذي ده نقطتين في القدره وخطين يا اما قدره سياسيه لان الموقف السياسي مضطرب فلا بد في المركز القيادي واحد عنده قدره سياسيه آه.
آه، المسألة الثانية القدرة الاقتصادية رجل عنده إمكانيات عالية اقتصادية لأن عندنا أيضا مشكلة اقتصادية أها فالدكتور هشام قنديل آه، صراحة إمكانياته فقيرة في المسألة دي الرجل هو بعيد عن السياسة آه، تقني قرارات في مجال معين محدد ب- بالظبط الاقتصاد هو استعان بالعجز في هذه المسألة بمجموعة اقتصادية وده اللي بيقويه الإخوان أو حزب الحرية والعدالة بمجموعة اقتصادية تدعمه في حل المشاكل لكن هو كقدرات رئيس وزراء الراجل مطلوب منه قدرات في أكتر ملاحظات.
آه، قدرات أكتر من آه، اللي عنده لكن آه، آه، دي برضو مطلوب منه كرئيس وزراء أن يتابع الوزراء في خططها يعني وزارة الكهرباء دي محتاجة متابعة وزارة البترول محتاجة متابعة مش كل وزير يقوم بأمر الوزارة ورئيس الوزراء بيعقد اجتماعات ويباشر القرارات والإدارات لا رئيس الوزراء مهمته متابعة هذه الوزارات والوقوف على أعمالها والوقوف على خططها وإيجابياتها وسلبياتها طيب ده اللي يخليني أسأل الباشمهندس عاصم بعد كلام أستاذ ممدوح في مسألة ال- ال- الحكومة وبعض السلبيات والمآخذ والملاحظات الكثيرة اللي متاخدة على حكومة الدكتور هشام أنديل و- آه، واللي وراها آه، آه، الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين السؤال المباشر هل انخفضت شعبية التيار الإسلامي في الشارع؟ نرد على السؤال ده بعد هذا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا يا باشمهندس كيف الحال أخي العزيز أهلا بك اتفضل والله سعيد بك وضيوفك الكرام ويعني من موقع بسيط أقدم بعض كلمات نعم آه، يعني الإشاعات آه، الإرجافات المخاوف كلها تتركز في هذه الآية الكريمة إن المولى عز وجل قال فيها أن الشيطان يريد أن يلهينا عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون فعلا حينما نبعد عن ذكر الله تأكد لن نصل إلى أي حل في أي شيء نعم.
هذا الأمر الأول الأمر الثاني اعتراضي على كلمة تيار إسلامي لأن البلد بعون الله غالبيتها مسلمين إذا قلنا كلمة تيار فنحن أقلية في بلد مسلم نعم.
دي نقطة نمرة اثنين نقطة نمرة ثلاثة حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قامت الساعة صلى الله وفي عليه يد وسلم.
أحدكم فسيرة فليغرسها ما- معناها رائع ما قالش إذا قامت الساعة و- وأنتم بينكم جدال وبينكم مناقشة فأكملوها بس ازرع ازرع ازرع وانتج والسلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو محمد اهلا وسهلا محمد السلام اهلا بيه عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لو تكرمت انا بس في وجهه نظر اشارك فيها في البرنامج بتاعكم نسعد المحترم بحضرتك ده.
اتفضل الله يعزك ال- ال- ال- انتوا بتتكلموا على آه، حمله تمرد وحمله تجرد اه تمام حمله تمرد وجهه نظر آه، آه، آه، وجهه نظر آه، سلميه اي
آه، وحمله تجرد بترد عليها تم- بنفس الكيفيه تمام لكن انا انا شايف من المتحدثين آه، آه، آه، آه، آه، انتقد الناس اللي بت- اللي اللي بتعمل حمله تجرد بطريقه سلميه انهم لا يصح انهم هم من يحاولوا ان هم من ي- يخلعوا رئيس قبل مدته مع اني انا انا مع وجهه النظر عدم خلع الرئيس قبل مدته ال- الرسميه اللي هي اربع سنوات ولكن ولكن تجاهل انه ان هم نفسهم كانوا مع وجهه نظر انه خلع الرئيس بقتله قبل ذلك يعني عندما قتلوا السادات كانوا بنفس الكيفيه
تمام.
قتلوا السادات تمام.
باختلافهم على انه هذا لم برافو يا يكن باشمهندس.
بطريقه آه، تمام تلميذ.
تمام آه.
طيب هنرد على حضرتك هنرد على حضرتك طبعا ما انا بقول الباشمهندس منور الاستاذ متولي اهلا وسهلا السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل حياك الله اولا وعلى الله من قدرك وقدر الشيخ حسان نحن وإياك.
وكل القائمين على القناه وربنا يجعلك في ازدهار كده ان شاء الله يا اخ ملهم شكرا.
وسلامي بقى لضيوفي اللي انت يعني يعني النهارده عامل يعني منورنا بيهم بصراحه ربنا اذا يكرمك.
كان الشيخ عاصم ولا الشيخ ممدوح وربنا يوفقهم و- ويعني ايه يجعل كل خطاويهم آه، يعني في سبيل الله يا رب.
يعني الشيخ ممدوح بنشوفه كتير آه، بيدافع عن المظلومين على صفحات النت بسم الله ما شاء الله بيروح في كل تقريبا ما فيش اخ بيتحبس الا ما يكون معاه ما اعرفش هل احنا ايام مبارك ولا ايه الحكايه مش عارف مش انا خايف لو هو يروح بعد كده وما يلاقيش حد يودي يجيله ولا حاجه ده حاجه الحاجه الثانيه بقول للشيخ عاصم آه، احنا النهارده هل فعلا إيه إيه ال- الوضع اللي هو شايفه بين التيارات الإسلامية أنا ما أنا- لا يعنيني تجرد ولا تمرد ولا تهرب حتى واخد بال حضرتك لأن إن شاء الله دين الله قائم قائم نعم.
لكن النقطة الأساسية ما انتش شايفين إيه، سؤال لحضراتكم الاثنين يعني ما انتش شايفين اللي فيه شقاق فوق, فوق الخيال من التيارات الإسلامية لبعضها زائد حاجة سؤال للشيخ عاصم ب- تحديدا هل الاخوان زي ما يقال واخداكم يعني يعني احيانا هي اللي ايه يعني انتوا اللي في الصوره وبتمثلوا لسانها لسان حالها انا مش بالمناسبه الفكره انا ما بحبذهاش ولكن ده فكره موجوده في الشارع واخد بال حضرتك سؤال للشيخ ممدوح بقول للشيخ ممدوح هل احنا النهارده في مجلس الشعب في مجلس الشورى سوري لما لما قانون السلطه التشريعيه مجلس الشورى ما يقدرش ي- ي- يمارس حقوقه انت هيمارس حقوقه والسؤال الاخير حضرتك اللي بيحصل بالنسبه لاثيوبيا ده ده وضع ايه هل هل متوقع مش موضوع حرب واخد بال حضرتك ولكن حجم سياسي ويؤدي للحرب لان انت بتلعب بقوه المسلمين وقوه مصر شكراً.
تمام شكرا شكرا اتصال اخر السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضلي وطي التلفزيون يا اختي الكريمه الله يكرمك أنا سهم من اسكندرية اهلا بحضرتك وطي التلفزيون بس حاضر اتفضلي سريعا الله يكرمك حاضر نعم اتفضلي آه، حضرتك لو سمحت أنا عايزة أتكلم يعني بخصوص اللي هي حملة آه، تجرد عايزة أوصل يعني إزاي أنا أوصل للاجتماعات دي عشان أقدر إن أنا أنا واللي حواليا نشارك فيها آه، لأن طبعا أنا من أنا من- يعني أنا عن نفسي بتكلم أنا واللي حواليا رافضين كل اللي حو- اللي حوالينا وكل الأحداث الرهنة دي واللي بيتم وبالتالي أنا عايزة يعني اوصل صوتي ل- لكل المشاركين في انظمه الدوله ان انا اساعد عايزين ن- نوضح لهم ان احنا بنشارك ونساعد وبنأيد وبنأيد الرئيس الدكتور مرسي وبنأيد الاخوان تمام وكل الاسلاميين بنأيدهم سواء تمام.
بصرف النظر بس انا عايزه اوصل لحمله تجرد ه- أوصلها هنقول إزاي لحضرتك.
عشان انا اقدر امضي هنقول لحضرتك باذن الله حاضر ان شاء الله ام مصطفى اهلا وسهلا
السلام عليكم آه، عفوا ابو مصطفى اهلا وعليكم.
وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا زميل اهلا بحضرتك اتفضل اه انا بحيي تحيه كبيره تحيه كبيره لل- للباشمهندس آه، عاصم عبد الماجد اللي انا كان معايا في الخليفه سنه 89 هو راح يمتحن بكالوريوس هندسه في اسيوط وانا رحت آه، ابو زعبي آه، تحيه كبيره لل- للاستاذ ممدوح اسماعيل اللي جميع الوقفات الاسلاميه آه، ببقى دايما بيبقى معانا اول واحد في جميع الوقفات الاسلاميه بيبقى معانا أيوة.
واول واحد دافع عن المسلمين انا بحييه تحيه كبيره جدا والوحيد الوحيد اللي طلبت منه طلب ما- يعني ما فيش طلب طلبت واحد في مصر الا لف... ما لف... يعني كله ما حدش نفس حاجه ليا الوحيد اللي طلبت منه مره يأذن في مجلس الشعب كتكني منعه من الاذان ربنا منعه هو والاخوان يدخلوا مجلس الشعب دي ايه من ايات الله ضباط الملتحين بيمنعوهم من الشغل كل يوم يجي مصيبه لمصر كل يوم يجي مصيبه لمصر فانا بحيي الدكتور- الاستاذ ممدوح اسماعيل على تجرؤه اللي هو عمل اذان في مجلس الشعب دي دي حاجه اسلاميه احنا في دوله اسلاميه ودي حاجه اسلاميه والحاجه الثانيه كمان الاخ اللي بيقول بتاع بتاع الاقصر اللي بيقول ال- ال- القتل البتاع ومن لم يحكم ما انزل الله فلكم- فاولئك بالكافرون تحيه للشهيد خالد سبور رضي الله عنه تحيه للشهيد محمد عبد السلام فرج رضي الله عنه تحيه الى الاربعه اللي كانوا مع الشهيد خالد تحيه للشهيد خالد الشهيد اسامه بن لادن تحيه للشهيد للدكتور سيدنا الامام ايمن الزهر رضي الله عنه تمام تمام ربنا ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب اللهم امين شكرا جزيلا نعود ل آه، طبعا اسئله جميله كلها وطبعا آه، كلام الاخ متولي ده اللي هيجي مباشره في السؤال اللي كنت بساله لحضرتك هل انخفضت شعبيه الاسلاميين خلال الفتره الماضيه؟
الأحزاب الإسلامية أنا مع ال- من قال ما بلاش نقول تيار إسلامي لأن ال- عامة الشعب آه، مسلمون ولأن عامة الشعب يؤيدون الفكرة الإسلامية فجميعنا تيار إسلامي لا نعم.
نريد أن نفرق بين آه، آه، من ينشطون سياسي.
من ينشطون في الدعوة أو ينشطون في العمل السياسي وبين الآخرين ممن آه، شغلتهم أمور أخرى لكنهم في النهاية مؤيدون ومحبون للمشروع الإسلامي ربما أكثر منا نحن الذين نظهر مثلا على الفضائيات أو ندخل عضوية مجلس الشعب أو غير ذلك فتحية ل- ل- لهذا التنويه الكريم من المتصل الكريم مهندس منير آه، لكني أرى أن شعبية الفكرة الإسلامية لم تنخفض مطلقا في الشارع المصري آه، وإلا لو انخفضت فهل ارتفعت شعبية الفكرة العلمانية مثلا هل ارتفعت شعبية آه، معارضين الأحزاب الأخرى بالعكس انهارت شعبيتهم في الشارع لكن قد يحدث إعادة توزيع لأصوات الناخبين في داخل الإطار الإسلامي يعني مثلا الإخوان اختبروا في الحكم قد يجد بعض الناخبين أنهم يعني غير راضين عن أداء الإخوان لكن في النهاية هل تتصور أن هؤلاء سيذهبون بأصواتهم إلى التيار العلماني مطلقا لكن سيعاد توزيع الأصوات داخل الإطار الإسلامي العام هذا ما أتوقعه والانتخابات بيننا وبينهم إن شاء الله ال- آه، آه، بعض الملاحظات الاخ متولي بيقول ان في واضح ان في خلاف في شقاق في بعد بين آه، بعض الاحزاب الاسلاميه والله مجرد الاختلاف في الاجتهادات والرؤى إن كان مبني على اجتهادات شرعية صحيحة صدرت ممن له حق الاجتهاد ولم تكن اجتهادات أو آراء شاذة فهذا أمر لا ينكر اختلف الشافعي مع مالك واختلف أحمد بن حنبل مع الشافعي واختلفوا مع الإمام أبي حنيفة آه، آه، فلم ينكر أحد مثل هذه الخلافات الأمور التي تنكر ماذا التعصب ان واحد ينص- ينصب شيخه او طائفته او حزبه يعني مرجعا يرجع اليه بدل ان يرجع للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال احدهم عن شيخه ما قال شيخنا نقول له سمعنا واطعنا فواحد اخ ظريف قال له طب قول الشهادتين عشان دي لا تصح الا للرسول صلى الله عليه وسلم التعصب او الاراء المبنيه على هوى وليس على عن اجتهاد صحيح او المغالاه او نوع من انواع المنافسات اللي بتخرج عن اطار الاسلام الصحيح للخلاف هذا ما ينكر اما ان ينكر ان يكون هناك اجتهاد يخالف اجتهادا لا يمكن لا يمكن ان نجبر الناس جميعا على اجتهاد آه، واحد لكن كما قلنا اللي ينكر ان الانسان يأخ- يقول رايا شاذا غريبا ليس له دليل من قران او من سنه آه، او ان يتعصب اتباع كل شيخ آه، او كل طائفه لطائفتهم او شيخهم ويعادون الاخرين ويوالونهم بناء على هل انت موافقني في قول شيخي ولا مش موافقني ان كنت موافقني في قول شيخي يبقى انت حبيبي هتخلف قول شيخي يبقى انت عدوي لا هذا خطا وهذا غلو وهذا ما ينكر اما مجرد وجود اجتهادات وكل فريق مقتنع باجتهاد ويعمل بالادب الاسلامي الراقي من اجل نشر اجتهادي بين الناس فهذا لا شيء فيه طيب استاذ ممدوح رساله حضرتك بتوجهها للاحزاب الاسلاميه ماذا تقول لهم يعني هو آه، يعني تعقيبا على كلام الشيخ قاسم بس ال- يعني م- مش نقدا للكلام لكن زيادة في الكلام تمام يعني بين قوسين الواقع بيقول كده الواقع بيقول ان في تعصب الواقع بيقول ان في تحزب الواقع بيقول ان في آه، يعني دنيا لا بين الاسلاميين نعم اقول هذا يمكن هذا يمكن آه، لكن آه.
لا يمكن مجرد الخلاف في الاجتهاد اه لا يعني بتكلم إن في تعصب في آه.
تشدد في تحزب في خلافات وصلت الى استخدام الفاظ سوقيه في النقد وفي الخلاف لاشياء ليست م، مطلقا من حتى الامور الاجتهادات في الدين كلها اجتهادات سياسيه متنوعه متعدده آه، للاسف الشديد انا من هنا بس وجه الكلام ان قبل ما ندخل الحلقه كان الشيخ سير عبد العظيم قال كلام درر نعم لقالق يعني انا كنت منصت ليه جيدا انا الدولار ولا قالق قبل الحلقه فالحقيقه ان احنا محتاجين من القيادات من الشيوخ ان يعلموا اتباعهم انا ما بلومش الاتباع قد ما بعلم قد ما ب- بلوم الشيوخ او القياده او الرئاسه او اللي بيدير الحزب او الجماعه او الدعوه ديت ان يوجه الاتباع الى خطوره هذا التعصب والتحزب ان هناك رابط قوي والاسلام هناك رابط من الاسلام والاخوه في الله تبارك وتعالى هذه الاخوه وهذا الاسلام لا يقطعه لا الحزبية ولا الشيخ فلان ولا علان ولا أي شيء مطلقا إنما هو رابط لا ينفصم أبدا مطلقا جميل مم.
فمحتاجين آه، توعية رسائل توعية توجيه يومي من القادة في الأحزاب وفي الجماعات إلى حتمية أن يفهم الأتباع حدود الخلاف إنما اللي بيحصل دلوقتي على الفيس وعلى النت كلام خارج الإسلام تماما في الخروج على الأدب تماما وفي التعصب الشديد جدا والمسألة أصبحت كل حزب بما لديهم فرحون أنا شايف رأي كذا نعمل في السياسة كذا فخلاص هو ده الصح وغيري غلط أصبحت الأتباع بيعملوا مشكلة كبيرة جدا طبعا.
وللأسف الشديد انتقل إلى الشارع بطريقة وحشة ومش مقبولة تماما انتقل إلى الشارع وأنا برضو هزيد مسألة في كلام الشيخ عاصم لا أنا بكلمك وأنا بقعد في الشارع مع الناس هنا وهنا هناك تغير عند الكتلة أسميها ممكن تسميها الكتلة العائمة اه أو الكتلة التي ليس لها هوية هذه الكتلة في الانتخابات بحسب ما بتجد في الساحة هذه الكتلة بيصطادها الكثير جدا من التيارات السياسية المعادية للإسلاميين نتيجة بعض الأخطاء من الإسلاميين أو نتيجة بعض أكاذيبهم هم ونتيجة آه، آه، حسن إدارتهم للعبة التسويق.
السياسية في الشارع ونتيجة الضغط الإعلامي فاستطاعوا استقطاب جزء كبير جدا كان معاك في الانتخابات بدليل أقول لحضرتك ان انت كنت في انتخابات مجلس الشعب 72% كان الكتله الاجتماعيه وده اصوات نزلت في عندك في آه، الصندوق جه قال لك في انتخاب الرئيس كنت 52% ورغم والدستور كنت 63% الكتله بتاعت ال 72% دي نزلت تك تك تك تك بطريقه عليها علامات استفهام اه الواقعيه عند المحلل السياسي الاسلامي لازم يبحر في المساله الأسباب إيه اللي أدت بينا لكده اه الاسباب اللي ادت بينا لكده صحيح في دور اعلام تحريضي بيلعب على الكتله العائمه الموجوده في التصويت الانتخابي دي او الكتله اللي موجوده في الشارع بيلعب عليها بيحرض بيغير بيشوه بيلعب في علاء في جهد ايضا سياسي من هؤلاء في الشارع في عندك اخطاء سياسيه في عندك اكبر خطا سياسي استراتيجي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى تنازعوا فتفشلوا وتذهب بحكم في تنازع الاسلاميين في تنازع شديد جدا وتيجي تبص في الاول وفي الاخر ما هي القضيه اللي في الثوابت متنازعين عليها فيش هي القضية اللي اللي من يعني أولية في الإسلام مختلفين عليها ما فيش كلها اجتهادات سياسية كلها خلافات سياسية كلها خلافات حول المطامع السياسية والمآرب السياسية دي عاملة إشكالية بيصطادها الغير وبيلعب عليها قال لك ادي الاسلاميين هم شيوخ شوف عايزين ايه وبيتخانقوا على حزب كذا كان عايز ايه وما لقاش ايه فعمل ايه كذا وكذا وكذا بقول لك الكلام ده بيتقال في الشارع وعلى القهاوي وفي كل واقع واقع اه بيتقال وبيلعب في عقول ناس كتير جدا لان الناس ونظرا برضه في اشكاليه ان بعض الدعاه انخرطوا في السياسه فتغير الوجه المثالي بتاع الداعيه اللي بيقول قال الله قال الرسول بمثاليه شديده فيتقبل منه المصلون في المسجد الى الداعيه اللي اصبح تبع حزب فرايه عند الناس العوام راي حزب بقى راي سياسي لا ده تبع فلان آه.
ده تبع فلان اديك مثال بس كنت قاعد مع ناس آه، يعني نخبويين جدا مثلا يعني في مكانتهم بس هم فبيتكلموا مساله فقهيه فبي لما بيكلموني في الفلسفه بقول لهم قالوا لي طب قبل ما تتكلم انت تبع حزب ايه ولا تبع الاخوان ولا تبع بقول لهم ليه؟ قالوا لي عشان اعرف الراي ده تبع إيه. قلت لهم لا ده انتوا بتتكلموا في مساله في الفقه في الدين ملهاش دخل لا بالحزب ولا بالجماعه ولا باي حاجه خالص مطلقا نعم.
فتخيل لما يصل مستوى التفكير عند نخبه مثقفه تف... مثقفه عاليه جدا ان بيتلقى الراي الفقهي برؤيته للخلافات الموجوده وصلت لقد ايه وكذا وكذا فدي اشكاليه اشكاليه احنا محتاجين محتاجين حمل التجرد ايضا داخل الاحزاب الاسلاميه اه محتاجين تجرد لله تبارك وتعالى تجرد للهدف الإسلامي تجرد للمشروع الإسلامي تجرد للأخوة الإسلامية تجرد للإسلام احنا محتاجين تجرد دي داخل الحالة كل شيء.
الإسلامية والأحزاب آه.
الإسلامية محتاجة إنها تتجرد الأحزاب دي كلها وسائل كلها وسائل وكلها آليات كل يعمل في هذه الآلية باجتهادات على أن يحقق المآرب أو الأهداف للمشروع للمسلمين عامة ما الإشكالية أن الحزبية دي أصلا عملية غربية تكتيكها انها بتحصر الحزب وادارته في المصلحه الحزبيه. لما الاسلام يدخل العمليه الحزبيه وما يقدرش يحدد اهدافه بدقه وما يقدرش يضبط تفاعلاته السياسيه بدقه وينجرف في العمليه الحزبيه دايما هيرى في كل راي في كل بيان في كل خطاب اعلامي المصلحه الحزبيه. فدي بتخرجه عن التجرد وبتخرجه عن رؤيه الاسلام عامه ومصلحه الاسلام عامه ومصلحه المسلمين عامه الى مصلحه الحزب في هذه القضيه بالخصوصيه وما يعود على الحزب من منافع او مضار في هذه الاشكاليه.
رائع رائع يا استاذ ممدوح طب باشمهندس عاصم الاخ اللي- محمد اللي بيقول آه، وبيسال آه، هل الجماعه الاسلاميه لسان آه، ال- جماعه الاخوان المسلمين والحريه والعداله ولا ايه بالضبط هو أنا أنطلق من هذه النقطة لأقول لأخي الأستاذ ممدوح إسماعيل أن الصورة ليست بهذه القتامة يعني الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية وكثير من الآخرون يعني ما- لكي لا يعني أحصر ال- ال- المسألة في في طائفة أنتسب إليها تاريخيا آه، يعني بينصروا المشروعية والمشروع الإسلامي ولا يحصلوا ولا ينافسوا على مقاعد ولا في المجالس ولا في الوزارات ولا محافظين ولا غيره لغاية ما بعض الناس بيقول انت اصبحت مجرد لسان حال الاخوان مجرد تابع للاخوان ايوه اخد لبال حضرتك اذا نحن امام طائفة لو احسننا الظن بها لقلنا تنكر ذاتها تعمل للمصلحة ولا تنظر لمصلحتها المصلحة العامة مصلحة الدين مصلحة الوطن مصلحة الامة مصلحة آه.
المجتمع وتنكر ذاتها آه، آه، ودايما اللي احنا بنقوله ان الجمعيه التاسيسيه اللي كتبت الدستور ما كانتش هتقوم غير لما في ناس كده كان ليهم مقعدين بساط وكان كل طرف م- يعني يطمع في هذين المقعدين فتركت المقعدين لمن يعني استرضي بهم عشان تبحر السفينه وابحرت السفينه وصار عندنا دستور فالمساله ليست بهذه القدامه عندنا سلبيات في المشهد الاسلامي العام عندنا سلبيات عندنا اخطاء عندنا اخطاء ولكن عندنا ايجابيات عظيمه وهذا شيء أراه وعندنا تضحيات كبيرة وعندنا بذل وعندنا عطاء آه، الحمد لله تبارك وتعالى وسيظل هذا الأمر ان ده في في كل منا ما هو حسن وفي و- وايضا يحمل آه، ما هو سيء آه، لسنا حل لسان حال الاخوان المسلمين ولسنا مجرد تابع الاخوان المسلمين ولكن هذه نغمه يرددها الاعلام الالماني بغرض أن يحرج طائفة من الإسلاميين فيتخلوا عن نصرة الشرعية الشرعية بتتمثل أن الشعب اختار رئيسا مين هو رئيس ما يهمكش دلوقتي الشعب اختار رئيسا هناك من يريد أن يسقط الرئيس بغير السبيل الدستوري اللي هو أربع سنوات فأنا بقول له لا لن أسمح لك بذلك عشان الوطن لا يتحول إلى فوضى لا أنا الرئيس ولا الرئيس أعطاني وزارة ولا أعطانا منصب محافظ ولا أعطانا منصب وكيل وزارة ولا أعطانا شيئا بل لنا مظالم عند الرئاسة بنقول لهم في إخوة ما زالوا معتقلين في عشرات الألاف من الأحكام والأستاذ ممدوح إسماعيل محامي ويعرف ذلك جيدا عشرات الألاف من الأحكام بتعويضات لأناس شردوا وفصلوا من وظائفهم في فترة الاعتقالات ولا تنفذ والرئيس مسؤول عن ذلك فنحن ننصر المشروع الإسلامي ننصر الاستقرار والشرعية هذا ما, ما يجب أن يفهم أما برضو الأخ اللي كان بي- عايز يسوي بين الدكتور محمد مرسي وبين السادات أقول له يا راجل حرام عليك الدكتور محمد مرسي تستطيع أن تذهب إلى الصندوق بعد ثلاث سنوات بعد ما تنتهي مدته وتقول مش عايزه هيمشي السادات كان بيقول انا اخر الفراعنه بلسانه كده قال القوانين دي اللي بتتكتب دي لحسن وحسين وعلي اما انا وعبد الناصر احنا اخر الفراعنه احنا فوق القانون تسوي رجلا يظلمه معارضوه ليل نهار برجل ظلم كل معارضيه اخر قرار اخذه السادات كان ايه اعتقال كل معارضيه كل معارضيه من الاسلاميين وغير الاسلاميين وقال عن الشيخ المحلاوي اهو مرمي في السجن زي الكلب وقال عن الخمار عايزين يلبسوها خيمة وقال عن المشروع الإسلامي عايزين يرجعونا لعهود الظلام وقال مثلي الأعلى كمال أتاتورك اللي هو العلماني القح تريد أن تسوي الرئي- رئيسك الآن الذي اخترته برجل جاء بالتزوير جميل.
وظل يعيش بالتزوير نعم طيب رسالة أخيرة يا أستاذ ممدوح بتوجهها للإسلاميين تقول لهم إيه في جملة مفيدة
في جملة مفيدة محتاجين آه، بتجرد تام محتاجين لحوار إسلامي إسلامي مم.
بين الإسلاميين آه، كل منا يرى نفسه عايزين كل منا يرى مصلحة الإسلام ويرى مصلحة المشروع الإسلامي فين ولابد أن نتحاور أنا تعجبت لما الأنبا تدرس راح قابل بابا الفاتيكان والاثنين على خلاف عقدي من المعلوم في كتبهم وديانتهم أن الاثنين يعني يكفرون بعضهم البعض باختلاف العقيدة الاثنين لكن راح قابله هناك في الفاتيكان فال...
أولى بنا اه احنا هنا عندنا ممكن تجد آه، ناس لا تق... لا تقابل ناس في حزب كذا وفي حزب كذا آه.
ولو شافوا ما يقابلوش او ما يكلموش في نوع من انواع التنازع اللي بيهدد بالفشل وانا مش بقول صوره قاتمه انا بقول صوره واقعيه واللي بيمشي في الشارع المصري بعيد عن آه، آه، يعني اي مجتمعات صغيره بينفتح بيرى الواقع بكل تمام اشكالياته يعني إذا لابد أن يكون هناك تشارك وتعاون محتاجين وألفة محتاجين حوار بين اسلامي أبناء اسلامي ال- مش شرط نتحد في حزب واحد لكن شرط ان احنا يكون عندنا حوار تفاهمات اتفاق على الأهداف العليا للمشروع جميل.
الإسلامي اتفاق على المصالح العليا للبلد لأن البعض منا بيرى مصلحته فبيهدد المشروع الإسلامي وبيهدد مصلحة البلد تمام.
وبيهدد استقرار الحالة السياسية جميل أس- باشمهندس عاصم آه، كلمة أخيرة أيضا للإسلاميين في جملة مفيدة كلمة أخيرة للإسلاميين وغير الإسلاميين نعم.
آه، نحن أمام مشكلة خطيرة هي مشكلة آه، نهر النيل آه، يجب ألا يفرض بعضنا آه، يحاول بعضنا أن يفرض رأيه على الرئاسة ولا يحاول كل منا أن يلعب دور الخبير السياسي والعسكري والاستراتيجي وال... وال... والاقتصادي آه، نسدي النصح للرئاسة ثم نتوحد كما تفعل المجتمعات غير المسلمة مم.
تتوحد خلف رئيسها في مثل هذه المهمة الظروف آه، الصعبة ولا أعتقد أنه من الإسلام في شيء ولا من الوطنية في شيء أن نتخذ هذه القضايا الكبرى الخطيرة آه، مجالا للمزايدة أو لمحاولة آه، إثبات فشل الرئاسة أو غير ذلك آه، وأقول للإسلاميين آه، اصبروا وصابروا آه، ورابطوا واتقوا الله لعلكم إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمك اصبروا وصابروا ورابطوا أيضا بنحتاج إلى آه، يعني في ضرورة تكاتف جميع أبناء آه، مصر آه، آه، من حكومة ومعارضة وتيارات سياسية مختلفة من أجل الوقوف في وجه هذا التهديد تهديد طبعا آه، ما حدث في سد آه، أثيوبيا محتاجين ان احنا نتكاتف من محتاجين آه، ال- ابناء التيار الاسلامي لابد ان يتحد لابد ان يكون هناك تعاون والفه وتشارك وحب بين وتجرد بين الجميع يا رب اللهم امين مشاهدينا الكرام في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي المهندس عاصم عبد المجيد شكرا جزيلا لحضرتك شكرا والتحيه والتقدير لمعالي الاستاذ ممدوح اسماعيل شكرا جزيلا لحضرتك والشكر والتحيه والتقدير لحضراتكم مشاهدينا الكرام من اسره قناه الرحمه احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته نصح النبي لصحبه